الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون رأيت السجائر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل السليم رأيت السجائر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم فلا والله أشربها صحيحاً ولا أسعى أبدا ولا أسعى بها أبدا سقيما ولا أعطي بها ثمنا حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما فإن السجائر تفضح شاربيها وتجنبهم بها الأمر العظيم مشاهدينا الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الأمن والأمان أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يتجدد اللقاء بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام القاتل البطيء هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى القاتل البطيء مشاهدينا الكرام هذا هو عنوان او وبدايه هذه الحلقه بدايه ملف شائك سنتحدث فيه باذن الله تبارك وتعالى الملف ده اللي بنتكلم فيه وبنفتحه في حلقه اليوم باذن الله تبارك وتعالى بنوجهه وبنخاطب به كل مدخن بالله عليك تابع تابع حلقه اليوم ولا تنزعج لا تنزعج الى كل ام بتقول ابن بيدخن السجاير ومش عارفه اعمل معاه ايه مش عارفه اتصرف معاه ازاي مش عارفه اعمل معاه ايه اتعامل معاه ازاي الى كل اب مدخن أذكرك بحديث المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى كل أخ إلى كل شاب إلى كل فتاة إلى كل مدخن إلى كل من يقول لا إله إلا الله والله نحبكم في الله فمن أجل الحب في الله تابعوا هذا الملف بإذن الله تبارك وتعالى وتابعوا وتابعوا حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في البداية مشاهدينا الكرام في كلام كتير وشبهات كتير حول مسألة التدخين في قصص كتير حول مسألة التدخين في ناس تقول لك والله أنا بدخن ونفسي أبطل والله أنا أمنيتي إن أنا أبطل طب مش بتبطل ليه أنا ما عنديش الإرادة أنا ما عنديش العزيمة أنت لماذا تدخن نسأل أي واحد مدخن ليه أنت بتدخن يقول لك لأن السجائر تهدئ أعصابي أنت بتدخن ليه يقول لك لأن السيجارة بمثابة بمثاب بمثاب بمثابة الصديق لي فكيف أتخلى عنها أنت بتدخن ليه إذا تركت التدخين سيزيد وزني أنت بتدخن ليه؟ أدخن لأنني أحب التدخين أنت بتدخن ليه؟ لأن التدخين هو الشيء الوحيد السيء الذي أفعله في حياتي لماذا تدخن؟ لأنني أستمتع بمذاق السيجارة لماذا تدخن؟ لأن التدخين جزء من أسلوب حياتي ولكل شخص أسلوبه الخاص به الذي يمكن أن يتصرف بحرية من خلاله فما المشكلة في ذلك؟ لماذا تدخن؟ لأن لأنني أنا لست عبدا للسيجارة وبوسع تركها في أي وقت أريده لماذا تدخن؟ لأنني أملئ بها وقت فراغي مشاهدين الكرام تابعونا في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى القاتل البطيء يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا في حلقة اليوم الدكتور سليمان عبد سليمان استشاري الأمراض الصدرية أهلا وسهلا منور دكتور سليمان الله يبارك فيك احنا سعداء بتشريف حضرتك جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك وإياكم الله يبارك فيك دكتور سليمان في البدايه كده قبل ما يعني ندخل في موضوعنا مباشره ونشوف الاحصائيات والكلام الطبي والعلمي اللي, اللي احنا بنتمنى ان احنا نسمعه بطريقه مبسطه سهله ميسوره باذن الله تبارك وتعالى على لسان حضرتك استاذن حضرتك ونستاذن مشاهدينا الكرام نشوف كده موجز قصير جدا لتقرير احنا عملناه في الشارع نشوف راي الناس بيقولوا في الشارع انت بتدخل ليه ونشوف رايهم هيقولوا لنا ايه نتابع مع بعض التقرير حضرتك بتدخن اه بدخن اه
اه للاسف من زمان 10 سنين 15 سنه
من زمان
من حوالي 20 سنه
انت بتدخن من امتى تقريبا 13 سنه والله انا كنت بدخن آه، والحمد لله بطلت التدخين
حضرتك بتدخن اه يعني من قالي بتاع 20 سنه اهو
طبعا بدخن من امتى بقالي 37 سنه
حضرتك بتدخن ما بدخنش الحمد لله طب
لا مش بدخن
طب حضرتك انت مالك دي حريه شخصيه بدخن وما بدخنش يعني شكرا طيب دكتور سليمان آه، الكلام مختلف الكلام وهنشوف تفاصيل التقرير ده بعد قليل باذن الله تبارك وتعالى اللي بيقول انا بدخن بقالي 20 سنه 17 سنه 30 سنه آه، سنين كتير واللي بيقول لك طبعا انا بدخن وكل واحد م- فرحان ومسرور ان هو بيدخن تقول ايه في البدايه؟
في البداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، أستاذ ملهم إحنا النهاردة إن شاء الله عاوزين ناخد بإيد المدخن نعم عاوزين ناخد بإيده نعرفه الطريق للإقلاع عن التدخين لا ينكر أحد سواء مسلم أو غير مسلم عاقل أن التدخين ضار مم.
وأن التدخين قاتل وحضرتك سميت الحلقة بعنوان القاتل البطيء تمام وبقول لك بقى 10 سنوات فعلا لسه هيجيله ان شاء الله ال- اذا لم يتوقف هيجيله القتل البطيء ان شاء الله مم.
لكن قبل ان نتكلم عن التدخين لابد نتكلم على ال- ال- المكان اللي فيه يقتل هذا الانسان الجهاز هذا الجهاز الحي والخطير الجهاز التنفسي كلمه تنفسي يعني ايه يعني بيجيب الاكسجين يدخله ويطلع ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء خارج الجسم عشان الجسم ينضف الاكسجين ده مهم جدا لحياه المسلم التدخين بيعمل ايه التدخين آه، السيجاره الملعونه دي اللي هي آه، مخلفات التبغ اللي فيها هي اللي بتترسب في جدران الشعيرات الدمويه والحويصلات الهوائيه الموجوده في الشعب الهوائيه والرئتين هي دي البداية تبدأ بداية هذه القصة باغتيال الرئتين والجهاز التنفسي عن طريق إيه؟ سعال خفيف ثم ضيق في المجال التنفسية ثم بعد ذلك نزلة شعبية مزمنة ثم انفيزيما نعم.
ثم سد رئوية سد رئوية يعني إيه سد رئوية؟ يعني قتل الرئتين وبعد كده يا- إيه اللي يحصل بعد كده؟ ننتظر هذا الملعون اللي هو سرطان الرئة مم.
إذا حدث السرطان لا علاج له ليه؟ لأنه بيبدأ خبيث جدا وينتشر إلى جميع أجزاء الجسم ولا يشخص إلا بعد الانتشار لأن الرئة كلها دم وكلها أوردة وكلها شرايين بعد كده ينتظر المريض أياما معدودة حتى تغتال بقية الأ- إيه؟ الأجهزة الأخرى وينتظر المريض الموت المحقق بسبب إيه؟ بسبب هذا القاتل البطيء وصحيح ممكن يقعد 10 سنوات ما يحصلوش حاجة لكن أنا هقول له دلوقتي بعدين نكمل الإحصائيات آه.
إيه ال- ايه التغيرات الفسيولوجيه والباثولوجيه اللي هتحصل في الرئتين وفي القصبه الهوائيه وفي الشعيبات الهوائيه وفي الحيصلات اللي هي تبقى ارضيه بعد كده لايه؟ لسرطان الرئه. الاحصائيات، احصائيات طبعا انا بسميها احصائيات مدخنه نعم.
علشان ال- نرهب هذا المدخن ترهيب اولا ترهيب ديني وترهيب علمي لان لا سبيل الى الاقلاع عن التدخين الا بالترهيب الديني لان احنا مسلمين وبرضه غيرنا قال الكلام ده تمام.
يعني غيرنا قال ال- الرغبه والترك لابد يكون عنده رغبه وعنده ايه عزيمه آه نمره اتنين الترهيب العلمي ناخد الترهيب العلمي الاول تمام.
علشان يبقى ايه يبقى العلم الاول والدين طبعا قبل كل شيء لكن احنا عايزين نتكلم الغير لا برضه انا احب انوه برضه باذن الله تبارك وتعالى في ملف التدخين ان شاء الله آه، هيكون معنا باذن الله تبارك وتعالى فضيله الاستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهوريه الازبق وعضو مجمع البحوث الاسلاميه واللي فجر الموضوع وطلع الفتوى آه، يعني صراحه مدويه كده آه، بتحريم التدخين, تحريم التدخين.
التدخين. ان شاء الله نعم آه الاحصائيه الاول احصائيه بتقول ان كل 10 ثواني يموت مدخن في العالم يعني في اليوم يا.
8640 مدخن يموتون في اليوم مم.
في السنه 3 مليون 153 الف و600 مدخن في العالم بسبب التدخين الجلوس في غرفه التدخين اربع ساعات يعادل شرب 10 سجاير يعادل شرب نص علبه سجاير ده اسمه بقى ايه التدخين الايه السلبي ولذلك احنا بنقول ايه لا للتدخين طاعه لرب العالمين لا للتدخين طاعه للصادق الامين لا صلى الله عليه للتدخين حبا في الملائكه الكرام الكاتبين لا للتدخين لعدم ايذاء الجيران الم- من المسلمين لا للتدخين لنوفر نفقات للفقراء والمساكين يا ريت نرفع الشعار ده نعم.
يبقى عارفين ليه ليه ليه التدخين يغضب الله يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر يغضب الملائكه الملائكه تتاذى مما يتاذى به بنو ادم السيجاره كما يقول اهل العلم تنقص من عمر المدخن خمسة ونص دقيقة بعد أمر الله طبعا خمسة ونص دقيقة معايا نعم خمسة ونص دقيقة ده عمر عمر عمر وقت تدخين السيجارة العلماء بيقولوا كده بيقولوا إن السيجارة تنقص من عمر مدخن بعد أمر الله سبحانه وتعالى خمسة ونص دقيقة اللي هي زمن تدخين السيجارة أعلى نسبة وفاة العالم من الأمراض الآتية السرطان بأنواعه المختلفة نمرة اتنين السكتة الدماغية نمرة ثلاثة السدة الرئوية السدة الرئوية اللي احنا قلنا الفشل اللي هو الرئوي اللي هو الاس او بي دي سببه الاساسي التدخين في الاحصائيات في الم... في سجلات المحاكم المصريه وجدوا ان 85% من المجرمين مدخنون يبقى التدخين بريد المخدرات التدخين آه، بريد الزنا التدخين بريد السرقة التدخين بريد الاغتصاب التدخين بريد القتل لأنه بريد الفواحش الإيه الأخرى بيقولوا كمان الدم الذي يضخه القلب إلى كل الجسم يعود إليه في غير المدخن في 26 ثانية مم.
ويعود إليه في المدخن بعد 46 ثانية مم.
يعني الضعف ليه؟ لتصلب الشرايين نعم.
الشرايين كلها ضيقه احنا هنتكلم دلوقتي في اثار التدخين وبنحب نقول ان شريعه الاسلام جاءت بمقاصد خمسه الدين والمال والعرض والنفس والعقل ال- التدخين يفسد ويضر هذه الايه هذه المقاصد الخمس كمان عاوزين نقول اقوال مأثوره للناس نقول الصحه نعمه والتدخين نقمه تدخن سيجاره ينتظرك 100 خساره السيجاره تباس ثم تداس ينفع ينفع السيجاره تداس ثم تباس نحب أقول لحضرتك سيجارتك حاجة يا دكتور. نعم.
ونكره سيجارتك طيب دي إيه، اتفضل انا عايز اقول لحضرتك حاجه يعني خليني ابقى واقعي بقى معاك اتفضل.
وندخل في الموضوع مباشره كده بالكلام الواقعي ال- المدخن عارف الكلام ده جميل وحافظ الكلام ده جميل ومتاكد ومقتنع بكل الكلام ده ان هو بيدخن والسيجاره ان فيها فيها اضرار وش- وبيجيب ال- العلبه ومكتوب عليها التدخين ضار جدا بالصحه ويسبب الوفاه جميل.
هو حافظ وفاهم الكلام ده هو السؤال هو بيدخن ليه جميل هو بيدخل ليه آه.
اولا بعضه يقول عاده اه وليست عاده ايه الدليل على ذلك ان العاده تستمر لكن في رمضان بيتوقف وهو صايم مم.
فالتدخين ليس عاده تمام.
لو كانت عاده استمرت وبعضه يقول ادمان لو كان التدخين فعلا ادمان لا راينا الصائمين المدخنين بعد خمس ست ساعات يهلوسون ويصرخون ويتولولون ويفطرون تمام.
ولكن ولكن يصبر المريض الم- الصائم المدخن عشر ساعات ولا تقترب من السيجار اذا كل دي اقاويل كل دي سفه في نعم.
نعم. الكلام والشيطان الذي زين له ان الله قال يا ايها الذين امنوا ما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من, من من عمل عمل الشيطان الش- الشيطان يصور له هذا الكلام لكن عاوز اساله سؤال نعم.
انا لو جبت كوبايه ميه زي دي ازاز آه.
كوبايه الميه دي وانا قاعد معايا دلوقتي مدخن آه.
غير حضرتك آه.
وهيشرب كويس الميه دي وبين من الزجاج ان هذه الميه ماء شفاف وبص الجهه الثانيه حطيت له حبه عكاره في هذه الم- في هذا الماء او في هذا الكوب فوجد ان الكوب تغير لونه هيقول لي ايه هيسال أيوة.
يقول لي إيش- ايه ال- ال- ال- الميه دي اللي غيرها الميه دي بقت ميه نفس الزجاجه وده السؤال انت بتشرب السجاير وما سالتش تركيبه السجاير ايه آه.
انت ليه ما سالتش تركيب ده انت كل حاجه بتشرب عنها تسال عنها كل حاجه بتاكلها بتسال عنها اشمعنى السجاره بالذات انت ما سالتش بتركب السجاره منين هذا الكلام اهو من المحافل العلميه بيقولوا ان السجاره فيها 4000 ماده مضره معروفه حتى الان منها 43 ماده مسببه للسرطان لا حول ولا قوه الا بالله منها 43 واحده واحده يا مادة دكتور مسببة.
بنقول اتفضل.
فيها كام 4000 4000 ماده ضاره آه.
من ال 4000 ماده ضاره دول آه.
43 ماده مسرطنه مع مواد سامه زي الزرنيخ آه.
وزي الرصاص وزي الفحم وزي المسان ولو سمحت لي اذكر للمشاهدين آه.
هذه التركيب عشان يعرف هو بيشرب ايه ما هو انت بت- أول- بتوجه دكتور اتفضل.
سليمان الان انت بتوجه هذا الكلام وال- والملف ده مفتوح مش للمدخن فقط ده ده بنوجهه للام اللي عارفه بالظبط.
ابنها بيدخن وهي مش قادره طب خدي بالك شوفي ابنك هيحصل له ايه بنوجه الرساله وبنوجه الكلام ده ل- للشاب اللي هو بيفكر ان انا هدخن عشان ابقى راجل اللي لسه في الاعداد والثانوي عشان هبقى راجل ودي من مظاهر الرجوله الرجولة.
ب- ب- مساله البنت او الفتاه اللي بتدخن تقول لك ما هو ده الاتيكيت اليومين دول وده من الواجهه الاجتماعيه بنوجه الرساله للاب والام بنوجه الرساله لكل مدخن ومدخنه بنقول بقى تكوين السيجاره اه ما تيجي نقول لتكوين السيجاره بعد الاتصال اتفضل نستقبل اتصال السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا الحاجه ام فارس ازيك يا أستاذ ملهم الله يسلم حضرتك اهلا وسهلا ابني الله يبارك فيك الله يكرمك بارك الله فيكم وزادكم توفيقا ونجاحا إن الله شاء يكرمك ويعزك يا رب الله يكرمك آه، أرحب بالدكتور الله سليمان اتفضل يا يكرمك.
فندم.
الله يحييك.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الله يكرمك ازيك يا دكتور ازيك الله يكرمك ازيك يا والله حاج سعداء الله يكرمك بحضرتك جدا ومنور ج- آه، قناة الرحمة جزاكم الله خيرا الله بارك يحفظك الله فيك.
الله يحفظك أستاذ ملهم الله يكرمك نعم أولا آه، جزاكم الله خيرا على كل ما قدمتوه في قدمتموه في هذا البرنامج المميز الله يبارك فيك الله والله يكرمك برنامج- برنامج مجلس الرحمة ربنا من يكرمك.
فتح ملفات خطيرة ومهمة جدا ربنا يكرمك ويعزك يا ومدى رب.
تفاعل الناس مع هذه الملفات الحمد والأثر لله رب الطيب، العالمين.
آه، اللي بتتركه آه، او بيتركه كل موضوع آه، تلقي الضوء عليه الحمد لله وآن الأوان فعلا يا أستاذ ملهم للكلام عن التدخين نعم.
وأضراره وأسبابه ومدى خطورته على الصحة والله والله وكم من أناس ماتوا بسبب التدخين وهم في ريعان شبابهم والله أعرفهم معرفة شخصية هيكون معانا بعض النماذج في الحلقه القادمه ان شاء الله خلاص خلاص خير ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله فيكم ومزيد من التوفيق أستاذ مولى ربنا يبارك فيك، شكراً دعواتي جزيلاً.
لقناة الرحمة وكل العاملين شكرا عليها.
جزيلا ربنا يكرمك يا رب عليكم ورحمة عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الاخ شكرا السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك اهلا يا أستاذ وسهلا ملهم؟
الله يكرمك ويعزك ازيك يا اخي وازي حالك والله الله يك... الله يبارك فيك الله يكرمك اتفضل اخبار اخونا الدكتور سليمان ايه والله يا عبد الدكتور سليمان منور ما شاء الله ازيك الله يكرمه ويبارك فيه ان شاء الله امين يا رب امين يا دكتور سليمان ازي حالك والله الحمد لله الله يحفظك آه، تعلم يا دكتور سليمان ان احنا في المجالس العرفيه
اتفضل بنحضر وبيكون معانا عدد كبير للاسف من المدخنين اتفضل هنوجه لهم رساله ان شاء الله وبيسيبونا ب- بأزمات كبيرة جدا وبنحاول نوجه نظرهم يا اخوانا لا يجوز انك انت جاي تعمل عمل طيب صالح تبقى قدوة.
لوجه الله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وتصيب وتضر الاخرين بهذا الضرر مم.
وهذه اللعنة الكبيرة للاسف يتلطع اهلهم و- ويصر على هذا العمل وعلى هذا التدخين ولا يبالي ان يضر الجلسة او الحضور مما يؤدي الى اصابات بليغه انا شخصيا بخرج من الجلسه الوصيه تعبان جدا يا حاج سليمان وانت تعرف نعم الله يكرمك الله نعمل يحفظك ايه شكرا مع هؤلاء الناس نقول لهم ايه وتوجه كلمه هوجه لهم رساله ان شاء الله ان شاء الله حاضر لهؤلاء الناس ان شاء الله الامر الثاني معلش يا اخوانا ملهم الله يكرمك اتفضل آه بالنسبه يا حاج سليمان يا دكتور سليمان اتفضل.
هل يوجد علاج في مساعده ترك التدخين لقليل الاراده او اصحاب الارادات الضعيفه نعم.
علاج كيميائي علاج غير ال...
ان يعني شاء نقول له الله خد ايه أو إيه.
برنامج يعني تمام حاضر برنامج الله مساعد يبارك فيك يا دكتور سليمان جزاك الله خير.
ربنا يكرمك ويعزك يا رب التدخين على الام الحامل تمام إذا كان الأب بيدخن.
حاضر ان شاء الله وده الكلام يعني لو إيه لم يعني لم يسعفنا الوقت في حلقه اليوم ان شاء الله ففي بالتمام.
حلقات قادمه باذن الله تبارك وتعالى كل خميس ان شاء الله في هذا الملف الشائك القاتل البطيء باذن الله تبارك وتعالى ام عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ ملهم الله يسلم حضرتك الله يكرمك برحب بيك وبرحب بالدكتور سليمان ربنا يبارك فيك الله يكرمك والله يا استاذ ملهم لا شك يعني ان التدخين ده وبيل ومرض مم.
خطير ابتلى به كثير من الناس نعم وانه كمان معصيه لله سبحانه وتعالى بيعاقب فاعلها ويبغضه ويبغضه الله وبيبغض متعاطيه ويتاذى منه الملائكه نعم بس في يا استاذ ملهم مم.
بعض الناس بيزعموا ان ان لا يوجد نص صريح في تحريم الدخان لا من كتاب الله ولا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بس انا بقول يعني ان الدخان حرام دي ظهر كتاب الله وسنه رسولنا الكريم وان الاسلام حريص على ان يكون المسلم نظيفا طاهرا طيب الرائحه وفي احكام شرعت لن- لنقاء ال- الفم واللثه والاسنان والدليل على ذ- على ذلك أي.
ان ربنا امرنا باستخدام السواك نعم.
وهو من سنن الفطره والتدخين مناهض لهذه السنه ومخالف لهذه الحكمه مخالفه كامله نعم.
وان الاسلام كلام كمان يعني وكمان ما فيش عاقل يقول ان الد- الدخان نفسه طيب و... و- او طي... او او في رائحه ذكيه او في نعم.
ع... رائحه عطره لا ما فيش حاضر عقل حاضر خالص وأنا ربنا بشوف- يكرمك يا رب ربنا يخليك ربنا يكرمك شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا نشوف برضو مساله حكم التدخين برضو نعرج عليه سريعاً.
ان شاء الله سريعا ام لؤي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا أهلا بحضرتك اتفضل آه، أولا ألف سلامة للشيخ محمد آه، شفاء الله وعافيه الحمد هو الشيخ اللي الحمد لله كويس و... وكان بيحاضر في مسجد في مجمع التوحيد بالمنصوره وخطبه الجمعه في دموه في المنصوره بكره باذن الله الحمد تبارك لله وتعالى رب العالمين ان شاء الله هيكون موجود معنا الاسبوع القادم في قناه الرحمه ان شاء الله ربنا يطمن.
اتفضل الله يكرمك جزاك الله خير آه، دكتور سليمان اتفضل جزاك الله خيرا الله يكرمك انا كنت بات حضرتك في ايات الرحمه وحضرتك كنت اتكلمت عن التدخين أيوة.
انا بس بستاذن استاذ ملهم والقناه آه، تركيبه التدخين انا ما لحقنا- ما لحقناش نكتبها فاستاذن استاذ ملهم عايزاه يعرضها على الشاشه عايزين اما حضرتك تقولها سيدنا.
يكتبوها وتبقى تعرضها الت- التركيبه التركيبه المواد حاضر حاضر الشربية.
حاضر حاضر آه، بصراحه انا مش عارفه يعملوا ايه تاني الاول كتبوا كتبوا التدخين ضرب الصحه صغيره وبعدين كبروها دلوقتي انا شفت علبه سجاير انا اتخضيت من المنظر اللي عليها ومع ذلك بيجيبوها ويشربوها ربنا حاضر يتوب ربنا عليهم وعلى يهدي كل الكل احنا بنتمنى ان احنا بندعو للجميع بنقول آمين يا لكل رب مدخن ان ربنا يهدينا ويهديه يا رب باذن آمين.
الله جزاكم تبارك وتعالى خيرا.
ربنا يكرمك عليكم.
هناخد شكرا جزيلا هناخد بس اتصال كمان وبعده نطلع للتقرير وبعدين نشوف بقى مساله تركيبه السجائر وحكم التدخين ان شاء الله تبارك وتعالى ام احمد السلام عليكم السلام عليكم يا استاذ ملهم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه يعني احنا مش قادرين نقول لكم على ال- البرامج الجميله اللي انتم بتعملوها معانا بصراحه ربنا يكرمك ويعزك يا رب الله يكرمك يا رب ودايما كده مرفوع ال ال القدر انت والقائمين على قناه ال- ربنا الرحمه يرزقنا الاخلاص يا اللهم رب.
امين نعم لكن انا عايزه اقول للدكتور انا واحده من المبتلين بالسجاير تمام كويس عندي زوجي يعني مهما اقول لك بقالي 30 سنه معاه اه عانيت معاناه لدرجه اني خيرته بين البيت وبين السجاير قال لي السجاير بال... بالذوق بال... بال... ب- بالشده باللين بالرحمه بكل ما تتخيله حقيقي اللي عندها مدخن في البيت انا بقول عندها كارثه وعندها نعم.
مصيبه نعم وخصوصا ان انا عندي شاب كبير 24 سنه ولا 25 سنه طبيعي لازم يدخن المصيبه بقى في ال- في الصغير اللي طالع لي بتاع ثانوي ده اللي انا يعني هو بيكرهها وما بيحبهاش آه.
لكن طيب آه، الحل ايه يعني مهما تقوله شوف حضرتك انا سمعت ال- ال- البرامج كلها جبت له مجسمات جبت له احاديث جبت له قال الله قال الرسول الملائكه بتكرهها احنا بنك... شوف مهما تتخيل مفيش فايده هقول لك على حاجه كمان طب أنا أقول لك المشكلة حاجة؟
مش في كده يا يا اقول لحضرتك حاجه خليه يسمع معانا بس تركيبه سجاير ما لا انا انا عايز حضرتك هو هو انت قصدك على ال- الاخ اللي هو في الثانوي دلوقتي ولا ال 24 سنه صغير طب هو هو يعني انا استاذنك ممكن تسيب رقم تليفون حضرتك بس وتقولي لي بس هو بيحب مين من المشايخ لان هو هيكون هي...
صغير؟
لا بس حضرتك بس يعني سيب رقم تليفون حضرتك وانا كلام حضرتك بعد ال- بعد الحلقه لان حضرتك بتقولي نموذج انا متاكد مليون في المية ده ان ده موجود نموذج كتير جدا في المجتمع والله يا ريت فانا يا أستاذ هستاذنك مهند، بس تبقى اعرف خدمتني هم خدمة بيحبوا العمر مين يعني نعم تبقى خدمتني خدمه كبيره ما انا بقول جداً لحضرتك يعني.
بس شوف قولي لي بس هم بيحبوا مين من المشايخ مين اللي هم- بيأثر هم فيهم بسم الله ما شاء الله بيقعدوا يتفرجوا على شيخنا ال- الفاضل يعني ما انا بقول لحضرتك محمد بس يعني بقى غير الشيخ محمد برضو ان شاء الله آه، يعني كتير نشوفي واحنا الشيخ- ن- ربنا الشيخ ييسر الامور ان سعيد- شاء الله الشيخ سعيد برضو بيسمعوا له كويس جدا يعني حاضر.
حاجات كتير الحقيقه حاضر حاضر حاضر ربنا يقوينا ان شاء الله حاضر حاضر شكرا جزيلا شكرا جزيلا انا استاذن حضرتك دكتور دكتور سليمان ونشوف برضو تركيبه التدخين عشان دي محتاجه تركيز ومحتاجه نقف ون ونركز معاها شويه بعد التقرير ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى قول لي الرساله للي بيدخن تقول له ايه قال له ربنا يتوب عليك ولازم تتذكر حاجه مهمه جدا ان احنا آه، احنا امه اسلاميه والمفروض ان احنا بن- بنقتبس افعالنا وبنحاول نقلد من سبقونا ما بنحاولش ان احنا آه، لمجرد نقلد تقليد اعمى لحاجات مصدره الينا من الغرب آه، كلها ب- بكل المكاسب اللي احنا بنعملها لشركات ال- ال- ال- الأس- الدخان كلها بتذهب الى جيوب اليهود يعني انت من الاولى بك ان انت لو انت يا سيدي معاك الفلوس دي زياده عليك شويه طلعها لله يعني انت شايف ان انت الفلوس دي زياده عليك شويه طلعها لله او صرفها على اهل بيتك ما ينفعش ان انت تبقى تاخد مقصر في اهل بيتك وفنجري بق في التدخين يعني وطبعا ده كان من فضل ربنا وفضل والدي ان هو طبعا ما كانش بيدخن في نصايحه فالحمد لله حاليا ما بدخنش دلوقتي بطلت امتى؟
والله انا بدات التدخين وانا كنت في مرحله الثانويه وبرضه بطلت في مرحله الثانويه ودي يمكن للاسف الشديد اللي كل المدخنين اعتقد ان هم بيقعوا في التدخين في الفتره ديت لان طبعا دي بتبقى فتره عدم المسؤوليه واحساس بالمسؤوليه وال- وفي حاله برضو اذا تصادف ان الشخص طبعا تعرف على شخص بيدخن في هذه المرحله فبالتالي بتبدا من هنا طريق التدخين
الصحبة الظروف الحالة الاقتصادية آه، الخنقة
الصحبة ازاي؟
يعني أصدقاء السوء تعرفت على شوية مثلا في الثانوية أو في الإعدادية بدأنا نخرج مع بعض آه، حسينا إن مسكة السيجارة ب- بتعني الرجولة بتبدأ بكده يعني انت دلوقتي شايل السيجاره بقيت راجل؟
لا أنا قلت في الأول كنا بنحسبها كده إنما دلوقتي ما بتحسبش كده أبدا بس نفسك تبطلها؟
أي بني آدم في الدنيا نفسه يبطل السجاير وسهلة مش صعبة سهلة جدا طب مش بتبطل ليه؟
يعني نفس الظروف اللي قلناها في الاول سوء الحاله الاقتصاديه آه، الخنقه آه، المشاكل بس هي دي أزمة انت بتشوف الاعلان بتاع السجاير ده؟
بقى موجود بنشوف آه، هقول لحضرتك ان انا سمعت ناس كتير قوي بتقول ان نسبه مبيعات السجاير زادت بعد الصوره دي ما نزلت مش قلت زي ما ال- الناس عاوزه وفي ناس كتير قوي بتقول ان ده كلام واحنا كلنا عارفين ان احنا بنضر منها بس آه، خلاص انت اتعودت على مسكه السيجاره هي مش م- مش ادمان هي عاده سيئه وانتشرت بسرعه الصاروخ والناس كلها دلوقتي بتدخن لا كمان ولا حاجه بس هي تعود كم علبة؟
سجاير- علبه سجاير علبة في اليوم؟
اه نفسك تبطل؟
نفسي طبعا أنا بطلت امال ايه اللي بيحصل؟
اهو بطلتها بلا اعصابي مشدوده يا اه والله
يعني الزهق والخنقه ولا ايه بالظبط الزحمه والزهق والخنقه والزباين و... البلد كلها كلها ربنا يكرمك اه يا رب شكرا اي خدمه دي معاك مين السبب؟
ها؟
مين السبب؟
الاصحاب طبعا ازاي عملوا ايه؟
كله كنا بنشرب سجاير واصحاب مع بعضنا كل كان بيروح يجيب سجاير ويشرب قالوا لك عشان تبقى راجل يعني؟
اه الرجوله وبتاع والكلام ده والتت بعلبه السجاير والكلام ده انت بتدخن قد ايه؟
يعني في اليوم بشرب لي بتاع علبتين كتير قوي مم.
انت عارف اضرارها؟
اه ما هو كاتب لك على علبه كل اضرارها طب ولسه بتدخن ليه؟
اهو ما دي حريه بقى حريه شخصيه يعني؟ اه يعني المفترض ما اسالكش؟
لا ما في أنت اسالني في اي شيء الا الواحد بس بيشرب سجاير ما بيشربش يبقى انا عارف كل الاضرار بتاعتها وبتدخن وبدخن ربنا يتوب عليك امين يا رب شكرا العفو يا فندم تحت أمرك.
البدايه كانت ازاي؟ يعني قالوا لك ايه؟
قالوا لي مثلا جرب السجو... جرب اشرب السجاير دي مع ف... مره مع مره ابتديت انا اشتري السجاير بقى خدت عليها بقى اه ابتديت انا اشتريها بقى بتجيب كام علبه في اليوم؟
لا هي علبه واحده يعني اصل انا ما بشربش سجاير كتير يعني هي علبه واحده
وتخلصها في اليوم؟
لا ما بتقعدش معايا يوم كامل هي بتقعد معايا مثلا يومين كده ولا حاجه يومين يومين ونص كده يعني طب تقول ايه الكل بيدخن؟
اقول له طبعا يبعد عن السجاير ويبطلها خالص يعني س- يعني مضرة بالصحة ومضرة في كل حاجة يعني حتى شرع ربنا ما حرمها كل حاجة يعني شكرا هي مضره وعارف اضرارها طب بتدخن ليه؟
والله هم الصحاب السبب يعني في الثانوية حضرتك في الثانوية هم ال- هم اللي عودونا عليها هم اللي كانوا يشربها كم علبه في الصيف؟
يعني كلهم علبة وبعدين ببجي كل ما بحاول ان انا ابطلها بي- الزبون طبعا بيفكرني بحكم مهنتي وكده بيعزم عليا سيجاره جابت سيجاره للاسف مانيش عارف ابطلها هي عاده سيئه حقيقي يعني حقيقي وعارف اضرارها وعارف كل حاجه اكيد اكيد اكيد في البدايه جت ازاي؟
البداية يعني واحد صحاب صحاب بيعزم عليا بعزم عليه كده يعني هي جت كده اه نفسك تبطل؟
أنا نفسي والله ما عندكش علاج بقى شوف لنا اه والله العظيم بكلمك جد أنا نفسي حاولت قبل كده ابطلها بس ما عرفتش طب ما بتبطلش ليه؟
والله نفسي والله الواحد تعب منها والله مم.
نفسي والله ايه اللي حصل لك؟
يعني صدر الواحد بيتعب كحه وبتاع ومش عارف ايه كده يعني وبرضه اللي قاعد في البيت كل مش عارف ايه وبعدين بنتمنى من الشباب يعني يتعظ بقى ويشوف الناس اللي هي اللي, اللي هي جربت قبل كده يعني وشافت المناظر بتاعتها عامله ازاي يعني ما يحاولش يعني لانها مش مستحبه حقيقي وبعدين ما فيهاش فايده ما فيش فايده حقيقي ما فيهاش فايده ف ربنا يسهل لنا ونبطلها يعني يا ريت وحضرتك ان شاء الله باذن الله طب- والله أنا والله بطلها والله طب انا لو قلت لك حاجه دلوقتي ممكن تعملها يا ريت انك انت تطفي السيجاره وترميها وانا خد خد بقى وتفرقها. ال- الكلام كلامك بقى القاتل البطيء مم.
حقيقة يعني هو العرض جميل جدا مم.
لأنه فعلا آه، زي ما شفنا اللقطة الأخيرة آه، المدخن دخن عشر سنوات أو أكثر ثم في النهاية مم.
إجا القاتل البطيء اللي هو السرطان وعمل فيه ال- هذه ال- مم.
اللي احنا شفناه على الصورة آه، السؤال آه، عاوزين السؤال حكم التدخين يعني سريعا مم.
آه، طبعا حرام آه، يعني الفقهاء والعلماء 100 عالم سنة 1998 من علماء الأمة في مؤتمر بجدة للتدخين 99 قالوا التدخين حرام وواحد قال مكروه فالتدخين حرام ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم إيه رحيما نعم آه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار.
ومجاهد رحمه الله بيقول كلام جميل جدا بيقول لو أنفق إنسان ماله كله في الحق ما كان تبذيرا ولو أنفق منه مدا واحدا في باطل أو ضرر أو فساد كان تبذيرا وقتادة يقول التبذير هو النفقة في معصية الله والسجاير معصية الله سبحانه وتعالى مم.
بل أنا أحذر المدخن بسوء الخاتمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل صلى الله عليه كل وسلم.
أمتي معافى إلا المجاهرين وتدخين مجوهره يا ريت ان هو بيتدارى ده للاسف الشديد واحنا عايزين نوجه رساله للمدرس هيتحمل اسم التلاميذ ولا الاب والام هيتحمل اسم الابناء المدرس اللي بيدخن قدام آه، الطلبه الطلبه والاب والام اللي بيدخنوا بيدخن في عيادته دول اخطر ثلاث حاجات ثلاث اشخاص هم دول هم دول المريض يقلد آه، الطبيب للاسف الشديد والتلميذ يقلد استاذه والابن يقلد ايه والديه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكل ده حديث واحد- سيدنا النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وطبعا احنا عاوزين نقول للمدخن آه، انا يا ريت ان احنا نعمل حوار مع المدخن عشان نقفل عليه جميع الطرق المؤديه الى عدم الاقلاع آه، بس عاوز اقول كلمه آه، كل الحيوانات كما يقول العلماء بل كل المخلوقات تعلم ان شجره التبغ شجره خبيثه وليست شجره طيبه طيب لأن الله سبحانه وتعالى قال في مهمة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم.
يحل لهم الطيبات ويحرم ويحرم عليهم الخبائث ويذكرني حادثة للشيخ الشعراوي رحمه الله طب في خلينا نشوف الشيخ تفسير- الشعراوي بعد ماشي.
اتصال من الجزائر بس السلام عليكم ورحمه الله
السلام عليكم وعليكم عليكم السلام اهلا وسهلا
آه، أبو صبينة من الجزائر آه، أنا آه، مدخن سابق
اتفضل اتفضل ورأيت في التقرير آه، هناك شاب يتكلم يقول آه، أنا أشرب س- لم أشرب آه، كثيرا سجائر علبة فقط وعلبة هي كثيرة والمدخنين يقولون آه، إن هذا إن س- إنها ليست هذا إنما هو تد- تدمين في التدخين نعم
وأنا وأنا أقلعت عن التدخين آه، منذ أربعة أشهر عملت ايه بقى
آه، نويت عمرة في العشر الأواخر آه، نعم
في رمضان وقلت لنفسي آه، من من المستحيل أن أذهب إلى بيت الله ومعي آه، سيجارة الإرادة والعزم فطلبت من الله عز وجل أن يساعدني على الإقلاع عنها فشهر قبل السفر أقلعت عنها وكانت آه، سهلة جدا طب الحمد لله رب بعد العالمين 30 سنة من التدخين الحمد لله رب العالمين طب جميل ربنا فهذه يكرمك رسالة آه، فهذه رسالة للمدخنين الله خلي عندك اراده وعزيمه
نعم في وجه الله التدخين تمام ربنا يكرمك ويعزك يا رب إقلاع آه، إقلاع السيجارة في وجه الله نعم ربنا يكرمك ويعزك يا رب شكرا جزيلا شكرا جزيلا عليكم السلام عليكم ام حسام السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا استاذ ملهم الله يسلم حضرتك الله يكرمك ازي حضرتك يا دكتور أهلا أهلا الله يرحمك انا عارفه يا استاذ ملهم ان قناه الرحمه تعبت جدا مع المدخنين بس في من اللي استجاب وفي اللي ما استجابش تمام فانا عايزه اعرف علاج ليه اللي ما استجابوش انا اولا انا زوجي بقاله اكتر من 20 سنه مدخن هو عنده 38 لا سنه حول ولا قوه الا بالله اتحجز مرتين في الرعاية بسبب جات له جلطة في الشريان التاجي بسبب التدخين وليه أخ من شهر ونص توفى في برضه في عملية فتح قلب بسبب التدخين تمام ومع ذلك ما اتعص نهائي بيشرب ثلاث علب في اليوم مم.
فالدكتور قال ابعد عن السجاير عايز تشرب سجاير احجز نفسك في مستشفى واشرب في المستشفى دلوقتي تعبنا احنا كمان بروح للدكتور بيقول لي انت مدخنه سلبيه صحيح صحيح صح.
اه فتعبني انا وخايفه بقى على ولادي وخايفه عليه هو كمان لان 38 سنه حضرتك لو شفته هتلاقيه عنده يجي 50 سنه مم.
ما بيقدرش يطلع السلم آه، حاضر، ده حاضر.
اضافه بقى ان هو عنده كمان سكر فالسكر مع التدخين كمان كله اتضارب مع بعض فمش ربنا مستجيب يتوب خالص.
علينا والله ده مشكله كبيره فمعلش انا والله عايزه حل الله يبارك لك يا حاضر تابعينا بس يا استاذ حضرتك تابعينا بس في حلقه اليوم وكل خميس في الفتره القادمه مع ملف التدخين القاتل البطيء ويا رب ربنا يعني يرزقنا التوفيق باذن الله تبارك وتعالى آه، ابو احمد من الكويت
أيوة، السلام عليكم اخو ملك عليكم السلام اهلا وسهلا بحييكم وحياة الدكتور بس انا كنت عايز اسال حضرتك يعني مثلا الدكتور على حاجه دلوقتي انا مدخن وبقى- بقالي كتير صراحه تمام
وجيت فط- بطلت فتره واتجهت للجمعيات اللي هي بتساعد على الابعاد عن ادمان التدخين تمام ادوني لزق اللي هو بيت- آه، النيكوتين دوت اللي بيتلزق في الجسم وكده اه بس آه، برضو يعني رجعت لها تاني قعدت فتره مبطلها ورجعت تاني مم.
وانا عايز ابطلها وتعبان جدا منها وبعدين دلوقتي انا ب- صدري تعبني جدا ب- لدرجه ان انا لو لو مع المشي بس خمس دقائق او اي مجهود عضلي بعمله مثلا وانا ف- في شغلي آه، بت- بتعب وبنهج جامد فايه الطريقه اللي ممكن الواحد فعلا يمتنع بيها عن التدخين آه، الى جانب العزيمه والاراده يعني تمام، حاضر.
العزيمه والاراده الواحد ما- ما نفعتش معايا حاضر حاضر شكرا جزيلا شكرا جزيلا طب ناخد ايمان اخر اتصال كده مبدئيا السلام عليكم استاذ ايمان
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا عليكم السلام آه، لو سمحت حضرتك آه، أكلم آه، الدكتور اه اتفضلي يا فندم آه، حضرتك آه، أنا والدي بيدخن آه، بقاله فترة طويلة جدا وأنا صدري تعبان قوي بالحساسية والالتهابات على صدري وب- وبعاني قوي من الالتهابات والحساسية ومش لاقية أي علاج يعني آه، بقيت دلوقتي آه، الحساسية والالتهابات تعبانين جدا وبقى صدري مش بيستحمل اي حاجه ومفيش علاج بيأثر معايا فانا مش عارفه ده من التدخين ولا اصلا انا مولوده بكده فانا مش عارفه حاضر حاضر حضرتك ممكن الدكتور ال- المعروض ال- عند حضرتك دلوقتي ممكن يديني اي وسيله علاجيه تريحني انا تعبانه جدا يعني انا باجي انام نفسي مكتوم فمش قادره اخد نفسي وتعبانه وانا دلوقتي اتجوزت ومعايا بنتي فانا حاسه مش عايزه يعني آه، صحتي تبقى كويسه عشان اقدر اخدم بنتي وجوزي واهل بيتي طيب حاضر ان شاء الله حاضر حاضر حاضر اتصال اخر السلام عليكم استاذ سمير
السلام عليكم طب استاذ سمير عفوا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ازي حضرتك يا استاذ ملهم الله يبارك فيك الله يكرمك اتفضل يا فندم جزاكم الله خيرا الله يبارك فيك الله يكرمك
آه، ازيك يا دكتور اهلا الله يكرمك آه، حضرتك منورين الساده الله يبارك فيك الله يكرمك آه، آه، مداخلتك معانا على طول بقى سريعا آه، من فضلك انا بس كنت آه، انا بس في حاله كنت عايزه اعرضها عشان الناس تعرف مدى اضرار التدخين اتفضلي آه، انا ليا ابن خالتي توفى هو عمره 26 سنه بسبب موضوع التدخين آه، التدخين ده عمل له ان حضرتك تخيل حضرتك عمل له تليف في الرئه وده بسبب التدخين مم.
فانا دلوقتي دعوه مني بجد لقناه الرحمه بقول لكم يعني جزاكم الله خيرا نفسي ان انتوا تتبنوا حمله ل- للتدخين إن بجد شاء عشان الله.
الناس تبطلها إن شاء لان الله.
يعني الحمد لله رب العالمين والدي مدخن ونفسي ان هو يبطل الموضوع مم.
جزاكم الله خيرا ربنا يكرمك ربنا يبارك فيك عشان تركيبه السيجاره سبحان الله نشوف تركيبه السيجاره هنقول لحتى شيخ شعراوي لو بسرعه كده اه نعم ونقول تركيبه السيجاره ان شاء الله تمام آه، شيخ شعراوي كان في المانيا وكان بيشرح الايه القرانيه واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون كان بيشرح آه هذه الايه تفسيرا ففي في ال- آه، العماره المجاوره باحثه المانيه الخطاب مترجم الى اللغه الالمانيه فقابلت شيخ الشعراوي بعد الحل بعد المحاضره قالت له التدخين بتقول له حرام ولا حلال؟ قال لها التدخين حرام قالت له طب هذا الكلام يناقض القرآن قال لها كيف فذكرت الآية ب- ربنا بيقول للنحلة زي ما أنت ذكرت في التفسير ثم نعم.
كلي من كل إيه الثمرات والتبغ ثمرة والتبغ إيه ثمرة مم.
فشيخ قال لها لا لأن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية وأوحى ربك إلى النحل مم.
قال لها النحلة تعلم أن هذه الشجرة شجرة الدخان لن تقترب منه تمام.
قالت له خلاص أنا الكلام ده مش هيخش دماغي فأنا هعمل بحث علمي وأقابلك في العام الإيه القادم شيخ طارق بروح كل سنة كل نعم.
سنة آه، مرة هناك عليه رحمة الله.
المهم فعندها بستان كبير قالت من 30 فدان في كل الأشجار في كل الزروع في كل الزهور آه، كل رياحين المهم آه، جابت حوالي 100 خلية نحل آه، وأطلقتهم في هذا البستان وجابت ألف شجرة تبغ وأخفت هذه الأشجار بين هذه الزهور التي تحبها آه، آه، النحل مم.
يحبها النحل وقعدت تسجل مدوناتها في ستة أشهر تمام فوجدت شيئا عجيبا وجدت أن النحل يقف على كل الأشجار ما عدا شجرة التبغ بعت فاكس للشيخ شعراوي وأصدرت بداية الفاكس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله لقد عليه وسلم.
أسلمت بنص الآية الكريمة ثم كلي من كل الثمرات وبأول الآية ثم أوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوت مم.
هنا السؤال بقى للمدخن بقى نعم.
يعني هذه النحلة تعلم والتي لم يأتي لها القرآن والتي لها السنة آه، تعلم أن شجرة التدخين شجرة خبيثة مم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله ضرب عليه ضرب.
وسلم.
ربنا قال يحل لهم الطيبات ويحرم.
و- ويحرم عن الخبائث والمؤمن عاوزين يكون كالنحلة المؤمن كالنحلة لا يخرج إلا طيبا ولا يأكل إلا ولا يشرب إلا طيبا ولا يقف إلا مع طيب نعم. الثلاث حاجات دول لا يقف إلا مع طيب ما يقفش مع إيه رفقاء السوء آه. والصحبة السوء عشان يتبع التدخين وما يشربش إلا الحلال لا يشرب الدخان لأن الدخان الدخان شراب أهل النار مم.
وخلي بال حضرتك المدخنين اللي هيموتوا اللي هيموتوا من غير توبة هيشربوا من رضغة الخبال تاني المدخنون الذين سيموتون بغير توبة من التدخين سيشربون من رضغة الخبال حد من المدخنين عصارة هيقول دلوقتي أهل عفوا النار.
عفوا دكتور سليمان آه.
من المدخنين هيقول دلوقتي انت هتكبر الموضوع يا دكتور سليمان أنا عاوز- ليه أنا- وحد أنا عاوز- وحد دخلنا في أنا النار عاوز اخوفه وتوبة ايه بس لان حضرتك ال- الجهات الغربيه النهارده آه.
آه. والجهات الاوروبيه بتقول العزيمه والترك رقم واحد آه.
نمره اتنين قالوا الدين رقم اتنين هم مم.
نفسهم اعترفوا بموضوع الدين فاحنا عندنا سبيلين مم.
سبيل للاقلاع عن التدخين السبيل الاول سبيل الله التخويف الترهيب الديني ثم الترهيب العلمي ما أنا- احنا بنجيب ايه وبنجيب آه، ماده علميه آه.
وهنشوف تركيب سجاير الوقت علشان ما انا نعرف.
بحاول بس مش قادر انا نفسي ابطل بس مش قادر ما يجراش حاجه ما احنا عايزين نفهمه ان هو يقتل نفسه آه.
ان هو في ماشي غلط آه.
مفيش حاجه اسمه مش قادر آه.
لان ربنا سبحانه وتعالى س- يعني يتوب ويتوب الله عليه آه.
مفيش واحد يقول ادعي لي وادخن الصحابه كانوا بيشربوا خمر والس- والخمر درجه عاليه جدا من الادمان نعم.
والسجاير ج- جزء بسيط جدا من الادمان أنت شو- ومع ذلك لما ربنا قال لهم فاجتنبوه قالوا فاش... فانتهينا سمعا وطاعة.
سمعا وطاعا مم.
يبقى نعم.
اسلامنا سمعنا واطعنا نعم.
وهو حينما يقلع عن التدخين سياخذ بيده رب العالمين نشوف ربنا- تركيبة السجاير تركيبة بعد السجاير الاتصال.
مهمة جدا بعد صام الأردن إن شاء الله.
مش هنقولها السلام لا هنقول ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله الاستاذه اسماء عفوا الاستاذه اسماء السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام ورحمه وبركاته.
الله وبركاته اهلا وسهلا آه، شكرا أستاذ ملهم وجزاكم الله خيرا دكتور الله يكرمك آه، يعني آه، أنا لدي وصفة علاجية آه، يعني عفوا لعل عند الدكتور أو بالتأكيد هي عنده ولكن من باب المشاركة في الخير اتفضل آه، ربنا يكرمك يعني هي والله مجربة وبفضل الله يعني يكاد يمتنع لكن الهمة يعني اتفضل إذا استخدم الهمة اتفضل.
وهو ال- الإفطار على سبع تمرات آه، تمرات آه، من يعني آه، من تمر المدينة أو غيره تمام.
على يعني على آه، في الصباح قبل أي طعام مم.
بالإضافة وهذه وصفة طبية يعني آه، قالها ب- سمش.
يعني كثير من الأطباء الذين يعالجون بالأعشاب واستخدمت ونفعت بفضل الله تمام.
وهي نبات الإخيليا أو أم الألف ورقة مم.
آه، هذه آه، مثل الشاي الكشري يعني آه، هي هي مطحونة ايوه آه، يعني آه، توضع في الكوب وعليها الماء آه، لكن لا تغلى توضع في الكوب عليها الماء ويشربها أيوة.
وبعد شربها آه، ي- يعني يستخدم السيجارة فعندئذ سيحس آه، سيحس بالإيعاء آه، ويترك السيجارة يكرهها آه، من تلقاء نفسه إذا يعني استخدم هذه ال- هذا النبات أم الألف ورقة أو الإخلية أيوة.
مع التمر إن شاء الله لأن لا يجتمع خبيث وطيب في نعم، آن واحد نعم.
إن شاء الله نعم ربنا يكرمك جزاكم ويعزك يا الله رب خيرا.
شكرا جزيلا ربنا يكرمك ويعزك يا رب تركيبه السجاير اه احنا عاوزين بقى المشاهدين يخلي بالهم من التركيبه دي علشان هنشوفهم آه، يعني احنا هنتكلم حوالي عن آه، خ- 15 ماده بس من الأر- من 4000 ماده ضاره مم.
بس دول اشهر المواد وبعدين المواد دي مش كلها زم- يعني ب- بكميات ضئيله جدا جدا آه.
وبعدين هي مع الاثر التراكمي 10 سنوات بتبدا تعمل ايه؟
مم.
الايقاط البطيء اللي تمام.
احنا عنونا بيه الحلقه. اول حاجه الزرنيخ، الزرنيخ ده اسمه اللاتيني الارسينيك الاستخدام سم فران
امم اول حاجه فيه سم فران امم نمرة اتنين الصيانايد hydrogen cyanide والسام ثلاثة فورمالدهايد مادة عالية السمية من المواد المسببة للسرطان وتستخدم في تحنيط الجثث مم.
اللي بيخش كلية الطب يروح يشوف الجثث في سنة أولى وثانية هيشم ريحة الفورمالدهايد يعني الطبيب في أول يوم بيرجع وبيجيله غثيان وبعد كده بتعود عليه مادة اول واحده فورمالدهايد.
سم فران الزرنيخ سم فران آه.
آه. ال cyanide غاز سام formaldehyde ماده لتحنيط الجثث آه.
بروما ammonium bromide bromide الامونيوم منظف حمامات مم.
منظف حمامات الاسيتون ماده عطره او بقى عشان الريحه جاب جابوا لك الريحه حطوا لك مم.
السم في العسل آه.
ماده عطره متطايره تستخدم كماده مذيبه كما في مزيل طلاء الاظافر البنزين عشان السيجاره تولع عشان السيجاره ايه تولع البنزين ماده بترول معروف اول اكسيد الكربون القاتل البطيء لان اي مدخن اللي بيقول لك انا ما بتاثرش بالتدخين عنده تسمم آه مزمن لغاز اول اكسيد الكربون مم.
من اعراض هذا الغاز ان المدمن دايما عنده الم في العضلات عنده ارتخاء في العضلات عنده ضعف في الحاله الجنسيه عنده ضعف في اللياقه البدنيه بسبب نعم.
هذا الغاز اللي هو عنده في تركيز آه، بطيء صغير كل حبه ايه بيزداد مع فتره تدخين بعد كده اول اكسيد الكربون carbon monoxide آه.
غاز قاتل بلا لون ولا رائحه ونفس الغاز الذي يخرج من عادم السيارات الميثانول يدخل في صناعه وقود الصواريخ لحظه
البولونيوم عنصر فلزي مشع الفينول مطهر ومبيد للجراثيم ايه الكلام الجامد ده يا دكتور القطران سليمان ال- tar.
المدخن يا- بنوجه آه، برضه واحنا أنا لسه هقول له الكلام بنقول ده لسه جاي يعني منين؟
انت قاعد بت... يعني سم فران و...
ومبيد وتحلية حشري جثث وتخبيص.
ومنظف آه.
حمامات ايه في الكلام نوع- الجامد ده ليه بقى ليه الكلام ده هقول له هقول الكلام آه.
ده رقيقه ازاي آه. ليه- القطران نستكمل.
ال- بس كامل القطران اللي هو الطار معروفه الماده اللي بيسافر بها الطرق آه.
النيكوتين بقى هي دي الماده المخدره آه.
الماده الظريفه اللي كل مدخن بيجري عليها مم.
وحاطين طبعا في سج- في سجاير الشرق الاوسط أيوة.
آه خمسة من عشرة نيكوتين في السجاير أوروبا وأمريكا واحد من عشرة ولذلك ملكة إنجلترا سنة 97 إدت لشركات التدخين في أوروبا ما- كاس الانتاج عشان قلت النسبه العاليه في العرب والمسلمين وقلت النسبه فين في اوروبا واحنا ماشيين واحنا بقى ماشيين طبعا بنقلد بنقلد التقليد الغرب الأعمى.
طبعا مم.
بعد كده حامض الاسيتيك يستخدم في صباغه الشعر دول حوالي 15 ماده من كام من 4000 ماده ضاره منهم 43 ماده مس- مسرطنه اجوا ازاي بقى لان كل واحد لابد يعرف انت بتشرب دخان يعني بتشربه اسال عن تركيبته بيتعمل ازاي الدخان ده اللي ريحته حلوه ده آه، ما في دخان بقى بالتوابل ودخان بالنعناع ودخان بالفراوله ومطلعين حاطين بالفواكه آه دلوقتي.
حاطين السم في العسل ده حقيقه بيعملوه ازاي يا استاذ ملهم طيب. بيجيبوا التبغ الاخضر مم.
في مصانع طبعا الكلام ده بقى شركات التدخين دلوقتي هتسمع الكلام ده من عندهم هم آه.
من اهل الصنعه بيجيبوا التبغ الاخضر ولسه اخضر ما ينشفش يجيبوه وينقعوه في آه عصير فواكه كثيره جدا جدا ويخمروه وينقعوه لمده من سنتين ونص لثلاث سنوات الاواني دي لا تفتح الا بعد التشرب الكامل للتبغ الاخضر بايه بهذه العصير عصير فواكه معروفه آه.
يبقى الزبيب ومش عارف ايه يبقى تبقى الخمر يبقى داخل فيه كحوليات وفيه كل البلاوي دي كلها نتيجه التخمر بترول كله نتيجه التخمر الحاجات دي أيوة، كلها أيوة.
بعد كده طلعوه ينشفوه وشبعوه بالكحول ليه الكحول عشان السيجاره تولع لان لو جبت ورقه زي دي ولفتها كده وولعتها هتطفى كل دي كل دي لكن لو ولعت السيجاره مش هتطفى السيجاره ولذلك عاوز اقول مدخن السيجاره دي ولعها كده وحاول تحط حاجه تكثف البخار بتاعها والدخان بتاعها وقيس وقيس البخار قيس ال- قيس التركيبه والرماد اللي طلع من السيجاره وبعدين اشرب انت سجاره زيها هتشوف ايه دخل وايه اللي إيه اللي خرج لو شرب السجاره من غير كده هي- هيخش من السجاره من قيمه السجاره 99% ويطلع حبه تراب قد كده 1% مم.
لو هو ولع السجاره دي في مكان يحافظ على هذه الابخره كلها هتلاقي السجاره زي ما هي مم.
اذا كل سجاره بتدخل هذه الكميه للجسم بعد كده يشبعها بالكحول ل- من سنتين ونص ثلاث سنوات وبعد كده ينشفوها يحطوا عليها المواد العطريه طبعا هيطلع بقى ايه الماده المخدره النيكوتين في وسط هذه المواد السامه السم في العسل ممكن حد السم في العسل دكتور سليمان ممكن انت بتقول ال- ال- مكونات السيجاره بتكون من كذا وكذا وكذا وكذا ممكن يقول لك اللي بيدخن والله انا بدخن وما اناش حاسس باي اثار من اثار التدخين جميل اه ارد عليه بقى انا كطبيب امراض صدريه ارد عليه آه.
واحد واحد المدخن لابد ان يعلم ان هناك هناك زي ما انا قلت دلوقتي تسمم مزمن في غاز اول اكسيد الكربون ايه اعراضه ارتخاء العضلات آه.
والم في المفاصل وبرود الايه الاطراف نمره اتنين لابد يعرف هذا المدخن ان ال... ان ان ممرات الجهاز التنفسي اللي عنده حصل فيها تغيرات غير طبيعيه حصل فيه تغيرات في الشعيرات الدمويه وفي الحوسات الهوائيه والمنظفات الآلية الطبيعية اللي بتدافع عن الجسم تغيرت تماما في المدخن بعد كده لابد المدخن بعد فترة يعرف ان الخلايا الطلائية للش- للحيصلات الهوائية وللشعيرات الدموية في قلب الرئتين حصل فيها تغيرات فسيولوجية باثولوجية نعم.
واللي هي اللي هي بتمهد الارض لحدوث سرطان القاتل البطيء مم.
بعد كده لابد يعرف ان هذا المدخن ان جدران الاوعيه الدمويه الداخليه التركيبه الج... ال- بتاع الشريان أيوة.
النسيج ال- ال- الخلوي بتاعه بتاع الماده المبطنه له حصل فيها تغيرات باثولوجيه ايه السبب؟ لأن ترسيب مواد الاحتراق الموجوده فحصل فيه تصلب شرايين، تصلب شرايين يعمل ايه؟ يرفع الضغط، تصلب شرايين يعمل ايه؟ يعمل آه، جلطه دمويه، جلطه آه، قلبيه، جلطه رئويه. ده لابد يعرف ان كل الحاجات دي موجوده وان كانت بصوره لا حول ولا بطيئه قوة إلا بعد عشر سنوات يظهر آه. هذا القاتل المتوحش المفترس الملعون ده أنا أقول بحاجه لك.
اسمها قدس ده الكارسينوما أنا قدس أقول لحضرتك- الكارسينوما يعني ايه يا استاذنا الحبيب نعم.
يعني دي سرطان الرئه بنسموه اول سيل لانها بتظهر حبايه بسيطه جدا أز- قد حبايه البسله ما بتبانش في الاشعاعات الا بعد ان تكون وصلت رسائل الى كل الجسم ده انا اقول لك كمان بصفه حضرتك كمان استاذنا تخصص امراض صدريه مساله اللي بيدخن لما بيجي له شويه برد آه. لا بنقول سرطان ولا بنقول الكلام ده كله بيبقى حالته ازاي بتبقى حالته ربنا يكون طبعا مناعه ضعيفه جدا جدا آه.
الممرات الطبيعيه اللي ومش عنده قادر والكحه رهيبه وصدره الوسائل الدفاعيه تعبان.
كلها معطله آه. الوسائل الدفاعيه الموجوده في الانف و- والقصبه والحنجره والشعيرات بسبب؟
بسبب ال- ال- ال- الكربون اللي داخل ده آه.
آه. بسبب المواد التاب انا عاوز اي مدخن يروح كليه الطب مثلا مع ابنه له او اخ له آه.
آه. هيشوف المشرحه حاجه جميله جدا آه.
هيشوف رئه واحد مش مدخن آه. وفجار ورئه واحد مدخن رئه المدخن زي اللون الاحمر القاني اللي احنا بنشوف آه. زي رئه الذبيحه وبتاع الثاني اسفلت آه.
آه. سودا آه.
آه. black آه. ادي ورئه مدخن لابد يعرف هذا الكلام ربنا يتوب ما اقولش ان علينا. ربنا انا يتوب علينا.
ما- عاده وحريه شخصيه لا ما تقتلش نفسك ولا لا تقتل برضه هن حوار مع مدخن انا هنتكلم في موضوعه وفي, وفي كلامه باذن الله تبارك وتعالى الحاجه سعاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً.
أهلا أستاذ مل- ملهم الله يكرمك.
ربنا يلهمك الخير يا ابني نحن وإياكم.
اللهم آمين شوف وادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة نعم وجادلهم بالتي هي أحسن تمام فأنا بفضل الله تعالى إن ركبت تاكسي إن ركبت شفت أي مجموعة من الناس بيشربوا سجاير بقف أنا ست كبيرة فب ربنا يمكن يبارك في باخد عمرك.
كبري دوت يعني شفاعة ربنا يبارك ليا.
في عمرك ربنا يبارك في الله عمرك يخليك. فبقول لهم الوقت إحنا ربنا خلقنا إيه من طين تمام والشيطان خلق من نار نعم فلما تفضل طول اليوم الشيطان تتناوله بين يدك وفمك يبقى شرب طول اليوم الشيطان معاك نعم.
يبقى هيبعد عنك كل فعل خير كل فعل عمل صالح ف- يعني انا صدقني انا في ناس كتير جدا بفضل الله بفضل الله بطلوا السيجاره نعم الا ابني الحمد لله نعم الا ابني للاسف ربنا يتوب عليه اللهم امين آمين.
فيعني هل انا كده برتكب اسم انا واقف ست وبكلم الناس كنت في مواصلات او في تاكسي او في عربيه او في- هل كده غلط لا دعوة عامة حاضر ها قل هذه سبيل على وربنا يعيننا على على تبليغ الرساله ما ربنا امرنا ان ولتكن احنا منكم ندعو ربنا يقويك ربنا يقويك ربنا يقويك يا حاجه شكرا جزيلا اتصال من الكويت السلام عليكم الاخ عبد الله الو السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا معاك المهندس عبد الله العومي من الكويت اهلا أهلاً اهلا وسهلا.
اهلا اهلا ازيك يا دكتور سليمان انس عبد الله الله يحفظك منور ال- قناه الرحمه الله يحفظك.
ومنور مصر ومنور الدنيا كلها الله يكرمك الله يحفظك جزاك الله ازيك يا خير استاذ ملهم الله يكرمك ويعزك اولا انا بدخن بس ان شاء الله وعينك قريب جدا هبطل السجاير لان ان شاء الله تدعي لي انت وكل المشاهدين إن شاء رب، يا ان رب.
ربنا يرزقني بالذريه الصالحه وزوجتي على وش ولاده ان شاء الله في خلال ان شاء الله بكرة أو ربنا بعد ان شاء يرزقك الله بالذريه الصالحه ان شاء الله تمام بس سيب التدخين حالا قول له سيبه حالا فده اللي بنتمناه منكم وان شاء الله الدكتور بيقول لحضرتك سيب التدخين حالا.
س- سيبه حالا.
الشكر شلتوت اللي كان ب-
سيب التدخين حالا
المهندس شكري شلتوت اللي كان عامل مداخله مع سيادتك ايوه هو كان بيقصدني لان انا جوز بنته فهو بيقول لك ان زوج بنتي او ال- واحده متجوزه وزوجها اتدخن ده هو بيحبك فهو إن شاء هو الله بيحبك ونفسه تبطل سجاير ان شاء الله خايف عليك يا عبد الله ربنا يبارك فيك يا رب بس شكرا سيب جزيلا.
سيب التدخين يا عبد الله الان ان شاء الله باذن الله ان شاء الله شكرا جزيلا آه أنا عاوز نعود أعمل حوار مع آه، كده مدخن استاذنا بس الجليل يعني.
نعم او محور مع مدخن آه وقفات بس مع المدخن كده آه، الله في النهايه يكرمك.
بس سريعا اه آه، المدخن انا عاوز اقول له انت بتدخن ليه؟
اه
هيقول ادمان قلنا لا ما مش ادمان ليه لان الصائمين كلنا بنصوم 10 ساعات طيب انت بتدخن ليه؟ هيقول انا معايا فلوس كتير انت هتسال عن هذا المال ان المبذرين كانوا اخوان ايه؟
الشياطين الشياطين والمدخن ده عنده سفه في في التفكير لحاجه ليه بقى؟ لان هو النهارده لو قلت له ال- الورقه ب 100 جنيه دي تحرقها مم.
هقول له هجيب ورقه 100 جنيه كده واحرقها هيقول لي انت مجنون هقول له طب انت بقالك كام سنه حرقت كام 100 جنيه طيب مال المجنون في ذلك آه المدخن آه زي ما قلت ان انا هجيب له كوب ماء مم.
ولو سوله يعني آه، آه، ميه فيه بيضه واحط عليه اي عكار هيسال مم.
طيب ح- لابد يسال عن تركيب زي ما احنا اتكلمنا فيه آه.
السؤال هنا آه الماء والهواء عنصران مهمان للحياه مم.
آه، هل يستطيع مسلم او اي انسان يشرب كوبايه ميه فيها عكاره او غير طبيعيه؟ طب لماذا تدخل هذا الدخان في رئتيك بارادتك الشخصيه؟ ده لو دخلناك في حجره فيها دخان مش هتبات فيه ولا تقعد فيها إلا واحده، فلماذا تدخل هذا الدخان؟ مع ان الهواء مهم جدا جدا من الماء، ومع ذلك لا نرضى ان يكون الماء ملوثا وكذلك لا نرضى ان يكون الايه؟ الهواء ملوث تمام فاذا التدخين ليس عنده حجه اطلاقا ليه لان ال- كل المبررات لها ردود مم.
فلابد ان احنا ناخد بيد المدخن ويبقى عندنا سبيلين السبيل الاول سبيل الدين لان آه، الدين ده مهم جدا جدا لان الغرب الغرب النهارده قالوا الدين والرغبه والاراده نعم نمره اتنين احنا عاوزين نعمل اعلانات صادقه عن التدخين ونرفع ش- د- يعني دعاوى على شركات التدخين نعم لان في فيرجينيا آه، الغربيه في امريكا فلوريدا ومسيبي وزاره الصحه عملت حاجه كويسه جدا وزاره الصحه طبعا عندنا عامله اللي عليه آه، الاعلانات وفي قوانين طالعه في مصر لمحاربه التدخين لا احنا انا اقول اقول لحضرتك كمان في, في حاجه كمان يا دكتور سليمان ان في بعض رؤساء الجامعات الان آه، رؤساء الجامعات في بعض رؤساء الجامعات وهيكونوا برضو معانا آه، يعني في حلقات قادمه او على ال- او على آه، يعني ابسط تقدير مساله ال- على الهاتف ان شاء الله في مداخلات ان منهم في مثلا في جامعه جنوب الوادي ايوه آه، نائب رئيس الجامعه ل- لشؤون التعليم والطلاب آه، عمل قانون او عمل قال كده نزل بند كده عندهم في الجامعه ككل ان ممنوع اي طالب او اي مدرس او اي عامل او ايا كان اي حد في ال في ال في, ال في, الجامعة؟
الجامعه يدخن وادهم مهله لنهايه الشهر جميل اه انا عاوز اقول ان وزاره الصحه أي. في هذه الولايات الثلاثه في امريكا فيرجينيا الغربيه وفلوريدا والمسيسيبي مم.
رفعت دعاوى على شتى التدخين بكل آه، دولار انفقته وزاره الصحه على مدخن سواء نزله شعبيه عملت احصائيه للمدخنين نزلات الشعبيه الالتهابات الرئويه الانفيزيما السرطان وطلبت ايه هذه الشركات بدفع هذه التعويضات واقرها الكونجرس الامريكي احنا ليه ما نرفعش هذه الدعاوى دي ما يعني نرفعش الدعاوى؟
لابد من التفاعل آه. دكتور, آه، يبقى آه.
كل دكتور المجتمع سليمان تفاعل.
لابد من التفاعل الايجابي لابد ان احنا الكل يتكاتف من اجل القضاء على هذا القاتل البطيء والاشخاص مسألة الثلاثه اللي التدخين.
ركزنا عليهم الوالدين نعم.
والمدرس والطبيب سنتكلم في حلقات قادمه باذن الله تبارك وتعالى هي دي هذه الحلقه دي بتعتبر هي بدايه الملف و- ويعني وبدايه ما شاء الله تبارك وتعالى بدايه موفقه مع استاذنا الجليل الدكتور سليمان عبد سليمان استشاري الامراض الصدريه مشاهدينا الكرام في النهايه يعني الوقت مر سريعا ولكن في اللقاء القادم في حلقه الخميس القادم باذن الله تبارك وتعالى من برنامج مجلس الرحمه سنتكلم وسنتحدث في هذا الموضوع من الموضوع وهنشوف اسباب التدخين مع الشباب هو الكل الوقت بيركز على مساله الصحبه برضو ايضا الرسائل ال SMS جايه كلها بتركز على مساله الصحبه هي الصحبه الفاسده هي اللي بتجرني للسجاير الصحبه هي اللي بتخليني اشرب الصحبه اللي هي بتخليني ان انا ابطل وارجع تاني هنتكلم في مساله الصحبه في مساله التشجيع على ال- مساله السجاير الصحبه والمدرسه والمدرس والاب والام الى غير ذلك من الامور ونشوف اسباب التدخين وحوار مع مدخن باذن الله تبارك وتعالى في الحلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى ان كان لنا في العمر بقيه ولكن في النهايه مشاهدينا الكرام ال- من خلال الرسائل جت حاجات كتيره جدا منها بيقول بعض القصص انا هاخد منها حاجتين نموذجين صغيرين جدا نختم بيهم نهايه الحلقه ان بيقول واحد بيقول كنت في العاشره من عمري يومها كنت اعتقد ان اشعال سيجاره بمثابه وضع القدم على اول طريق النضج والرجوله لذا ظللت احلم بتلك الرجوله حتى اشتريت اول علبه سجاير آه، ومنذ سن الثانية عشر أحمل السجاير ولم أكن أستطيع أن أشعل السيجارة في البيت حتى في غياب والدي لذلك بت أدخنها في المدرسة أو في الشارع ولم أكن أستطيع أن آه أو في الشارع أثناء التقائي أبناء الجيران والمدرسة المكان الأحسن للتدخين فكنت في البداية أشعلها في الحمام خشية أن يراني زملائي ويبلغوا بالتالي الإدارة عني ولكن مع الوقت نزعت عني ذلك الخوف بعد أن دخلت في حلقات المدخنين مع- من الطلبة الذين خصصوا لأنفسهم أماكن مأمونة بعيدا عن الرقابة داخل المدرسة واحدة بتقول أخت فاضلة بتقول أنا آه، طالبة في المرحلة الثانوية بتقول أنا حملت السيجارة بعد أن آه، يعني أوزعت إلي زميلتها في الصف بذلك إذ راحت تزين لها التدخين وصف إياها بالحد الفاصل بين الطفولة والشباب أو بين ابنة المدرسة ذات الضفيرة والفتاة المتقدمة والمقدمة على حياة جماعية قريبة يعني أنت عشان تدخني تبقى بقى عشان تبقى زي الفل وتبقى حلوة وال- والأمور تمشي معاكي فتذوقت طعم السيجارة من باب الفضول ومنذ ذلك اليوم وهي تدخن وتشير بأن المدرسة مكان أمن للتدخين نظرا إلى عدم وجود الأهل فوق رؤوسنا وإذا كانت هناك رقابة مدرسية فاعترف بأنها لا تشبه رقابة الأبوين وبتقول تاني بتقول تقوم إحدى الزميلات بشراء علبة السجائر لأنها معتادة على ذلك أما أنا فأخشى أن أشتريها حتى لو من محل بعيد عن بيتنا عشرات الكيلومترات حتى نتخذ بقعة آمنة في ساحل المدرسة بعيدا عن الأنظار لا نكتفي بذلك بل آه، تنوب إحتانا في كل مرة لتراقب الوضع من بعيد فإذا ما رأت أحد يقترب منا آه، يعني بيقعدوا شلة مع بعض كده بيقعدوا قاعدة جميلة مع بعض البنات هم في المدرسة الثانوية بيشوفوا بيدخنوا شوية واحدة بتقف على على الباب بتشوف كده آه، حد رايح حد جاي المهم بيشربوا السجاير بيقولوا المدرسة هي السبب هي المدرسة هي المكان الآمن بيقولوا الأب بعيد عننا الأم بعيد عننا محدش بيراقب الأم في نفس الوقت بتقول أنا نفسي ابني وبنتي يبطلوا الأب بيقول أنا بعيد أنا مش فايق هعمل إيه أنا زهقان من الدنيا أنا مخنوق أنا وأنا وأنا وأنا هنشوف الكلام ده مشاهدينا الكرام في الحلقة القادمة في حلقة الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى في برنامج مجلس الرحمة مع القاتل البطيء بإذن الله تبارك وتعالى ولكن انتظرونا في حلقة الأحد مع ملف أمانة الكلمة ومع كبار الكتاب والصحفيين يوم الأحد بإذن الله تبارك وتعالى ويوم الثلاث حقوق المرأة في الإسلام والخميس القاتل البضيء مشاهدينا الكرام باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور سليمان عبد سليمان استشاري الأمراض الصدرية شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام أعزائي المدخنين أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته